المعراج حق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم إنا نسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما وقع منا من الذنوب والمعاصي والمخالفات والتفريطات وعزمنا على أننا لا نعود اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا رب نسألك حسن الخاتمة والجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب اللهم إنا نسألك رفع الدرجة في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة آمين يا رب العالمين إخوتي أنا كنت جاي رايق جدا عشان أقول لكم وبعدين هتعملوا ايه في المشكلة دي حقيقي جاي عشان اقول لكم وبعدين هتعملوا ايه انتوا ناويين على ايه في المشكله اللي احنا فيها دي ناويين على ايه نيتكم ايه تفتكروا هتعمل ايه هتعمل ايه في المشكله في المشكله الكبيره دي هتعمل ايه مشكله القرب من النبي محمد في الجنه هتعملوا ايه المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الجنة وعن درجات الجنة وعن النظر إلى وجه الله الكريم قلت لكم أنا كنت واهم أنا كنت واهم حسيت إن أنا كنت بستعبط لما أقول إن أنا هبقى قريب من النبي حقيقي انا حسيت انا بقول لكم اللي انا حسيته صلى الله عليه وسلم وقلنا ان النهارده لو فات 130 جيل من اجيال الاسلام وفي كل جيل الاف من الاولياء والمقربين واهل الله عباد الله الصالحين لو هم مليون انا رقمي كام في المليون دول في القرب من النبي يعني لو قعدوا صف حوالين النبي مليون واحد كل واحد يقعد في قربه من النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم في قربه من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفي قربه من الله على قد عمله انت تبقى فين قعدتك تبقى فين لو القعدة في سوق الجنة على الكراسي وعلى الأرض القعدة في الق- القرب من الله والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الأعمال تفتكر هيبقى كرسيك كرسيك فين هتبقى فين من النبي هتبقى فين من ربنا على قد عملك وجهدك لما اجي اقيسك بسيدنا ابو بكر اللي قاعد جنب النبي من الناحيه دي وسيدنا عمر اللي قاعد جنب النبي من الناحيه دي انت هتبقى فين السؤال هتعملوا ايه في المشكله دي ولا مش حاسين ان دي مشكله مش حاسين ان دي مشكله مشكله قربك من ربنا وقربك من سيدنا النبي مش حاسينها دي يعني حاسس ان انت في الاخر بعد عذاب الدنيا اللي احنا فيه ده ومتاعب الدنيا ومشاكل الدنيا في الاخر تروح محدوف كده يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد هنا وتبقى انت قاعد في اسوان بينك وبينه 500 كيلو تشوفه كده تصاص من بعيد هو ده املك هي هو ده اللي نفسك فيه هو ده اللي انت بتشتهيه وتتمناه هي دي اخرتها بعد كل الدنيا دي وكلامك عن سيدنا النبي والاخر تبقى قعدتك كده ما تقولوا لي ناويين تعملوا ايه توبوا توبوا في الاول من الغرور والعجب معجب بنفسك حضرتك طب معجب بايه مغرور قوي لما نيجي نوزنك كده قصاد سيدنا ابو بكر ولا يا اخي ده, ده, ده انا حتى تعرف اوزنك مع سيدنا ماعز الذي زنى ورجم موزنك معاه توزن ايه الشاهد وخلاصة الكلام ان دخل ايام خير وبركه ودايما نقول هي ارزاق ثم فرص فرص قد تاتي الفرصه مره واحده فرص ومنح وهدايا سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها سيدنا لقمان قال لابنه يا بني عود لسانك رب اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا الشاهد إن في الأيام والليالي في نفحات في بركات في لحظات وفي أماكن اللي اللي اللي يتحرى أن يقف في المكان والزمان الذي تتنزل فيه اللطائف والرحمات ينال رحمة يفوز بها والذي تخطئه دوما الرحمات وتتفاداه اللطائف والهبات يصبح اشقى خلق الله في ناس كده وفي ناس كده في ناس ان ما يمشي يلاقي خير يعمله إن ما يقعد يلاقي رحمة منزلة وفي ناس كده يمشي من هنا والرحمة تنزل من هنا أول ما يبعد الرحمة تنزل لذلك النصيحة أن نتعرض لنفحات الله أن نتتبع منازل الرحمة ومهابط السكينة ولن يكون هذا أبدا إلا لرجل جعلها شغله الشاغل دماغه ليل ونهار بتفكر مركز جدا يا ترى رحمة الليلة دي نازلة امتى وفين أطولها ازاي أعملها ازاي دي وهذه لا يهتدي إليها إلا موفق ملهم فلذلك يبحث اولا كيف تكون من احباب الله لانه لما يحبك هيقعدك في الحته اللي هو هيرحم بيها الليله دي هيخليك تنطق اللي يرحمك بيه اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اصلحنا لكي نصلح ان نكون من عبادك الصالحين اللهم اصلحنا لكي نصلح ان نكون من احبابك اللهم اصلحنا لكي نصلح ان نكون من اوليائك اللهم اصلحنا لكي نصلح ان نكون من اصفيائك اللهم انا نسالك ان تعلمنا علمنا كيف نتوسل اليك وعلمنا كيف نهتدي اليك وعلمنا كيف نرغب اليك علمنا كيف نت- نتتبع رحماتك علمنا كيف نستنزل الرحمات اللهم علمنا ما ينفعنا عندك وزدنا علما واجعلنا من المرحومين اخوتي ما زلنا في شرح العقيده الطحاويه ووقفنا عند فقره الرؤيه وهي الفقره الخامسه والثلاثون من العقيدة الطحاوية يقول الإمام الطحاوي عليه رحمة الله والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه الى عالمه لما ربنا يقول وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره نؤمن ان الوجوه ناظره لما رسول الله صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول لترون ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر أصدق طب اشتبه علي الأمر إزاي أنبسط رد علم ما اشتبه عليك إلى عالمه قل كما يقول ربنا وعلى مراد ربنا وكما يقول النبي صل عليه صلى الله عليه وسلم ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام اسمع فمن رام علم ما حظر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان من رام علم ما حظر علمه هيجي معانا بعد عدة فقرات الكلام عن القدر والقدر سر الله القدر سر الله محدش يعرفه اللي هو ايه ان ربنا خلق فلان كافر وفلان مسلم فلان غني وفلان فقير فلان ذكر وفلانة امرأة السر السؤال ليه السؤال ده غلط لا يسأل عما يف... هي دي فمن رام علم ما حظر عنه علمه قال ليس كمثله شيء وهو وهو السميع البصير فأثبت السمع والبصر ومنع معرفتهما قال سبحانه ولا يحيطون به علما ما ت- ما تعرفوش ولا يحيطون به علما لذلك من رام علم ما حضر عنه علمه الناس زي ما ابن الجوزي بيقول الناس شغوفون بالممنوع قال لو نهوا عن تفتيت البحر لرغبوا فيه يعني لو الشرع بيقول لهم ما ت- ما تلعبوش في القذارة هو يحب يلعب فيها بقى هو الإنسان كده فلذلك كل ممنوع مرغوب فلما كان ربنا جل جلاله هو ده اللي- هو ده شغف قلوب المحبين بدخول الجنة لأنه في الدنيا تقرأ عن ربنا في القرآن وتقرأ عن ربنا في السنة وتعرف صفات الله جل جلاله وأنت ممنوع من التصور ممنوع زي ما قلنا لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فل- فلذلك الإنسان يبقى زي اللي متكتف يعرف الله ولا يستطيع أن يتصوره ممنوع فيشتهي القلوب اللي مليانة كده بالعلم بالله ثم هي ممنوعة من التصور أشهى شيء إليه أن يموت ليرى الله أن يموت لأن الرسول قال صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا بعد ما تموت هتشوفه فمن رام علم ما حظر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه اقنع واقتنع بالتسليم فهمه فهمك يستسلم للمسموح ويمتنع عن المحظور فمن رام علم ما حظر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه مرامه غايته وهدفه ورغبته وشهوته تبقى حجاب تحجبه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان فيتذبذب بين الكفر والإيمان يتذبذب بين الكفر والإيمان شفتوا الراجل اللي كان كاتب بيقول إيه كيف أؤمن برحمة الله اسم شوف شوف شوف الراجل بيقول إيه عشان تفهم كلمة اسمع والله ت- ت- ت- تشوفوا دي و- والكلام ب- ازاي بينطبق يقول ايه فيتذبذب بين الكفر والايمان والتصديق والتكذيب والاقرار والانكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا سبحان الله بالظبط بالظبط كأن الإمام الطحاوي كاتبها عشانه بيقول كيف أؤمن برحمة الله وأنا أكره مجرد الإقرار أن رحمته ممكن أن تسع جميع الذين عملوا الصالحات وأن جنته يمكن أن تسع كل الصالحين والمحسنين الراجل بيكره أن رحمة ربنا واسعة يقول لك إزاي أنا هدخل الجنة مع الجدع ال- ده هو بيقول كده ده معنى كلامه يقول ايه من هو الابله الابله يعني العبيط والاهبل الذي يتصور ان الله خلق مليارات البشر لكي يلعبوا دور الكومبارس في تمثيليه مشهد في تمثيليه مشهد النهايه فيها ان المسلمون فقط يدخلون الجنه ثلاثة بيقول إيه كيف تصدق أن الله عادل وأنت تؤمن أنه سيدخل إلى النار شخصا آمن به على طريقته ونفع الناس ولم يؤذي أحد وعمل الصالحات كيف يكون هذا عدلا احنا متاكدين ان مشكله الراجل ده ان هو جاهل مش فاهم ما يعرفش لو ان اللي فهموه كتير ولكن احيانا الكبر بيمنع الانسان ان هو يتراجع ولا يرجع ولا يرضى ان حد م- هو شايف ان هو الحد ده ادنى منه ما يرضاش ان هو يفهمه انت اللي هتفهمني وكتب كده بعديها قال لك يعني- المهم انا مش موضوعنا كتب ايه ولا قال ايه ولكن اصدق مثال على كلام الامام الطحاوي ده اللي قال ايه هو الراجل ده بيدور على الحكمه ازاي كل دول يدخلوا الجنه معايا الراجل ده بيقول ازاي العدل ان واحد اخترع لك الكمبيوتر وانت بتستعمله والاخر اللي اخترع الكمبيوتر يدخل النار وانت اللي بتستعمله في الدعوه الى الله تدخل الجنه ازاي يبقى ده عدل نقول له العدل العدل ده اللي يقوله ربنا يبقى عدل صح افهموني بقى ها صح افهموني صح ما تقولوش او خلاص ها ان العدل ان اللي ربنا جل جلاله يقول ان ده عدل يبقى ايه حتى لو انا شايف ان ما اقدرش اشوف ثبت ده عند مكان ثبته في محله مش انا قلت لكم قبل كده ان الانسان مفروض ربنا ي- ي- يفكر يستخدم عقله في الوصول لله يعني ايه امنت بوجود الله جل جلاله قل لا اله الا الله ده عقلك يهديك يه- يهديك لهذا يهديك الى ان سيدنا النبي صلى عليه الله ارسله خلاص امنت انتهينا بقى سلم فمن رام علم ما حظر عنه علمه بيسال ربنا ليه يا رب خلقت العالم ده كله كومبارس عشان تدخل المسلمين الجنه شو بيتكلم ازاي فمن رام علم ما حظر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه هو ده اللي دماغه متطلعة اللي دماغه متشوفة اللي دماغه شغالة اللي دماغه آه، آه، عايزة تحكم اللي محجب بعقله اللي مغرور بدماغه اللي منتشي بفكره قاعد يقول طب انا افهم ولادي ازاي يعني انت بتفتخر ان لك ولاد يا ابني ده اللي اداك الولاد دول ربنا مبسوط ان عندك ولاد ده ولادك دول من الملك اللي انت بتستهزئ بحكمته جل جلاله فمن رام علم ما حظر عنه علم زي ما هيجي معانا في العقيده الطحويه والعلم علمان علم معروف وعلم محظور ممنوع فمن رام علم ما حظر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان فيتذبذب من أخطر صفات المنافقين التردد التلون التذبذب قال الله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ها مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء حلو قوي إن احنا نيجي في درس الأربع نعمل إعلان لفضفضة كنت بحضر فضفضة بتاع يوم الجمعة القادمة إن شاء الله بإذن الله تعالى آه، عن يعني مدخل كده عن رجال الأعراف أنا ما كنتش عايز أحرقها دي وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين الآيات أما تيجي تقرأ في التفسير إيه هو الأعراف كلام كتير جدا منه إنه سور بين الجنة والنار حاجز فاصل بين الجنة والنار الأعراف فاصل بين الجنة والنار وعليه رجال بشر البشر دول شيء عجيب جدا عارفين أهل الجنة ها وعارفين أهل النار وعمالين يبصوا على أهل الجنة ويقولوا لهم إيه سلام عليكم هنيا لكم ويبصوا لأهل النار ويقولوا أهؤلاء الذين أقسمتم ها لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون كده باظت الحتة اللي كنا هنقولها يبدو مش عارف أقولها كده تاني هل في الدنيا في ناس كده ها يا عم احمد في ناس في الدنيا كده انه شايف اهل الجنه ومعجب بيهم ومقتنع باللي هم بيعملوه وفرحان جدا وشايف اهل النار وبيكره اللي بيعملوه وبيستهزئ بيه ومش عاجبه بس هو واقف في الوسط لا مع دول ولا مع دول نفسه يبقى مع دول ونفسه يهرب من دول بس برضه لسه واقف بيتفرج في ناس كده في ناس في الدنيا كده في اخوه ملتحين سنيه كده النهارده انه واقف في الوسط ما بيعملش عمل اهل الجنه ولا بيعمل اعمال اهل النار لما اتكلموا النهارده يقول لك الحمد لله انا لا بزني ولا بسرق ولا بشرب خمر وفي نفس الوقت لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيزكي بيصلي بيصلي بس صلاة والسلام بيصوم رمضان ويفسده بالأفلام بيصلي ويرجع يبوظ الصلاة بال بالتلفزيون والنت في ناس في الدنيا كده طالما ان في الاخره كده يبقى في الدنيا اكيد في ناس كده ولا يظلم ربك احدا فربنا وضعهم في موضعهم اللائق بهم فيتذبذب مذبذبين بين ذلك ها لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ومن يضلل الله فلن ها فلن ها فلن تجد له سبيلا لن تجد له سبيلا لما اجي ادور على سكتك انت سكتك ايه سكتك جنه ولا نار مش لاقي لك سكه مش عارف لك طريق انت إن- انت رايح فين انت عايز ايه انت بتعمل ايه انت متجه لفين انت مؤمن بايه انت ناوي على ايه مش عارف لك سكه فلن تجد له ايه لن تجد له سبيل تلاقيه ماشي مع واحدة وبيصلي تلاقيه بيتفرج على أفلام وحشة وملتحي تلاقيه بيكذب وينافق ويأكل حرام اللهم تب علينا اللهم تب علينا اللهم أصلحنا يا رب فيتذبذب بين الكفر والإيمان لما رجعوه قعد يقول أنا أؤمن بعدل الله وأؤمن برحمة الله وأؤمن بسعة عفو الله وأنا أؤمن وأؤمن وأؤمن متردد بين التصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم لا تعتبرها بوهم ولا تتأولها بفهم إذ كان تأويل الرؤية التأويل يعني التفسير معناها يعني إذ كان تأويل الرؤيا وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم التأويل ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين وقلنا الجملة اللي انت هتكتبها على باب الشقة اكتبها في أول كل أجندة ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه فإن ربنا عز وجل موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات لا تحويه الجهات الست قلنا أن الله موصوف بالفوقية يخافون ربهم من فوقهم من فوقهم ولما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله أشارت إلى السماء وقالت في السماء فهو سبحانه وتعالى موصوف بالفوقية موصوف بالعلو اعتقادك أن الله جل جلاله مستو على عرشه فوق سماواته استواء يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولكن لا تحويه هذه الجهة لا تحويه جل جلاله فهو أعظم وأكبر الله الواسع جل جلاله فلا تحويه جهة ولكن نصفه بالفوقية لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات والمعراج حقا وقد أسري بالنبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فصلى الله وسلم عليه في الآخرة والأولى هذه الفقرة الجديدة الليلة المعراج حق المعراج مفعال من العروج معراج يعني سلم العلماء قالوا ورد في المعراج حديثين الحديث الأول أنه كان سلم عبارة عن ثلاث درجات ومستراح يطلع ثلاث درجات ويحط رجله على الثالثة يبقى في السماء الأولى درجتين والثالثة يبقى في السماء الثانية درجتين والثالثة يبقى في السماء الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السماء في كل سماء وضع له معراج ولذلك ده مش ده بقى المنبر السني المنبر الخشب فاكرينه بتاع زمان اللي هو عبارة عن ايه هو كده ثلاث درجات ومستراح هو المعراج كان كده فصنع المنبر على هيئة المعراج ولكننا نؤمن بالمعراج هذا خبر ضعيف لأن الخبر الثاني أنه وضعت لجبريل ولسيدنا النبي صلى عليه آآ آآ مفحصان كمفحص الطائر يعني ايه زي كفتين الميزان كده سيدنا النبي قعد هنا وسيدنا جبريل قعد هنا وطلع بيهم لفوق قالوا ده المعراج فالمعراج لا ندري هيئته ولكننا نؤمن به أن هناك معراج عرج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بقول إن أهم حاجة يا جماعة في العقيدة الإيمان بالغيبيات بالغيبيات احنا نؤمن أن لله عرش لكن لا نعرف كيف هو العرش وأنا قلت قبل كده إن اليقين أنني أؤمن بعرش الله أكثر من إيماني بوجود هذا الميكروفون قدامي أؤمن هل رأيت كأني رأيت فلذلك نحن نؤمن بالمعراج كغيره من المغيبات نؤمن به ولا ننشغل بكيفيته نؤمن أنه قد عرج برسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما بالجسد والروح بعض الناس اما يجي يتكلم ويقرا الاحاديث يقول لك طب ازاي بس ازاي انتوا بتقولوا الكلام ده ان النبي عرج بيه وطلع السماء الاولى وشاف سيدنا ادم والسنه السماء الثانيه والسماء السبعه وشاف سيدنا ابراهيم وشاف البيت المعمور وشاف سيدنا موسى وتردد في مساله الصلاه ازاي كل ده يحصل ما احنا قلنا بقى ما فيش ايه ما فيش ازاي ما فيش ازاي طب يعني كل ده يكفي في ليله ان الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم يأتي بيت المقدس ويصلي بالناس إماما بالم... بال... بالأنبياء ويسلم على الأنبياء ويصعد ويرجع لبيت المقدس ويرجع لبيته في ليلة واحدة الزمن يكفي نقول له ده مش شغلك أنت الزمن قد يوسع الله الزمن ولذلك لما نقول إن سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلى في ليلة بخمسة أجزاء في ركعة واحدة البقرة والنساء وآل عمران وركوعه مثل ذلك وسجوده مثل ذلك طب خمس أجزاء يعني ساعتين ونص وركوع ساعتين ونص يبقوا كم خمسة وسجود ساعتين ونص سبعة ونص وقعد بين السجدتين ساعتين ونص عشرة وساعتين ونص السجدة الثانية يبقى 12 ونص والركعة الثانية 12 ونص يبقى 25 ساعة أكثر من اليوم بليلة نقول له أنت بتحسبها بدماغك بتحسبها بعقلك بتحسبها بمخك وفي التعامل مع الله لا تحسب هكذا في شيء انت ما تعرفوش اسمه البركة اللهم ارزقنا بركة الوقت البركة في الوقت لما يبقى الوقت في بركة تلاقي نفسك صليت وقريت الجزء القرآن ولا الجزئين وقعدت ذكرت ألف ولا ألفين وصاحبك دخل حمام وخرج لك خلصت البركة البركة في الوقت ما هو دخل في الحمام سرح فضل قاعد على قاعدة الحمام ساعة اللي انت خلصت فيها جزئين وذكرت اربع خمس تلاف وصليت عشرين ركعة ازاي محقت بركة الوقت عنده لانه قاعد يقرأ الجرنان في الحمام ورزقت بركة الوقت وأنت جالس فاتسع الوقت لك بركة وكلنا واقعيا مجرب مجرب لما يبقى في بركة في الفلوس خمسة جنيه وعشرة جنيه تمشي الدنيا لحد آخر الشهر ولما تمحق البركة يجي في إيده مئات الجنيهات وتطير هو مش عارف راحت فين صح ولا لا هي دي الحقيقة البركة البركة المنعدمة من أيدي الناس في زماننا الإسراء والمعراج إيمانك أن الإسراء والمعراج كان روحا وجسدا يقظة لا منام مش الرسول شاف الكلام ده في المنام لا وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم عرج بشخصه جسد وروح يقظة وهو صاحي لا مناما المعراج حق وقد أسري بالنبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله رفع رسول الله صلى عليه إلى حيث سمع صرير الأقلام فكان قاب قوسين أو أدنى وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق إيمانك بالحوض إن الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم في الموقف تصير الأرض كلها كأنها خبزة زي رغيف عيش كده الأرض كلها أرض بيضاء مستوية لا معلم فيها لأحد لا جبل ولا بيت ولا شجرة أرض مستوية الناس كلهم صف واحد يسمعه الداعي وينفذه البصر الشمس تدنو من الرؤوس والعرق يلجم الناس إلجاما وتبص هناك تلاقي مية بتلالي وعليها وجوه بيضاء أنور من القمر فطبعا واحد عطشان وواقف في الزحام يعمل ايه جري لما شاف من بعيد مين ده قالوا له ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جري جري حبيبي يا رسول الله يا ترى بقى حطوا الايد وتبوسها ولا هتحول بينك وبينه الملائكة قال وليزادن برجال من دوني عارف يزاد يعني ايه كما ي... في الحديث الثاني كما يزاد البعير الأجرب ما يبقى واحد عنده شوية إبل نظيفة وفي بعير مريض بالجرب كل ما البعير يقرب يقول ها همشي ها روح بعيد في ناس كده الملائكة واقفين كل ما تيجي تقرب ده النبي ده ده حبيبي أنا كنت بصلي عليه ها امشي ارجع تاني من هناك اوعى تقرب خليك بعيد يقول صلى الله عليه وسلم فأقول دعوهم إنهم أمتي قالوا وكيف تعرفنا يا رسول الله يومها قال إن في وسط الملايين المملينة دي أنت هتعرفنا إزاي فقال غرا محجلين من آثار الوضوء يبقى ثبت إن الراجل ده كان بيتوضى ويصلي كان بيصلي وثبت ان الراجل ده ها كان عارف النبي وكان مؤمن بالحوض وعارفه ومع ذلك سيزاد ارجع امشي خليك بعيد ليه دعوهم انهم من امتي فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك انت بتجري ورا المحدثات والدنيا النهارده مليانه وفي كل يوم محدثات ايه جديده انت لما تروح على الحوض هتاخد الكوز من ايد النبي ولا هيحوشوك من بعيد انت عارف قلت انا القصه دي قبل كده بس هو عمرو كل ما اقول انا قلت القصه دي قبل كده يقول لي والله ما سمعتهاش كنت في المدينه المنوره عند سيدنا النبي اسال الله لا يحرمنا من الحج والعمره وبعدين آه، انا ماشي في الشارع كده فوجئت بواحد راح جاي جري عليا واخدني بالحضن الشيخ محمد ازيك وحشني بحبك اهلا وسهلا أهلاً وسهلاً. ي- يرجعني ورا كده حبيبي وحشني انت فين وانا ابص في وشه وانا م- مش واخد بالي مش عارف وبعدين هو لاحظ ان انا ايه ما عرفتوش فيقول لي انت مش فاكرني قلت له بصراحه مش واخد بالي فكرني انا احمد مش فاكرني والله انا اسف مش واخد بالي احمد مين شيخ انا كنت بقعد معاك فاكر لما كنا بناكل مش عارف ايه ورحنا عند مين وكنت لابس ايه والراجل يفضل يفكرني وانا مش فاكر وكل لما اقول له مش فاكر يتفحم في العياط مش فاكرني ده احنا كنا مع بعض في- وعملنا وسو... وفعلا بيفكرني بحقائق انا فاكر الحقائق بس مش فاكر الشخص صراحه قلت اه لو تيجي يوم القيامه نسوا الله فنسيهم فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا لو تيجي يوم القيامة يبقى شكلك ايه لو جيت عند سيدنا النبي وانت حاطط امل كبير على اللقاء ده وما طولتوش هنتحر بس ما فيش سكاكين يوميها ولا في سم ولا في قطر الواحد يرمي نفسه تحتيه هتعمل ايه تعمل ايه وانت شايف النبي بعينيك والميه في ايده ومش طايل تشرب يا جماعه ارجوكم صدقوا الكلام اللي احنا بنقوله ده ده دين اعملوا ليه عشان ده خطر الامور صعبه ومش سهله دي الحاجه الاولانيه اللي عايز اكلمكم فيها والتانيه داخله ايام ذي الحجه وهي افضل ايام يتقرب فيها الى الله وقد ذكر العلماء أن عشر أيام ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي ذي الحجة لكن أيام العشر أفضل من أيام رمضان والناس ما بتاخدش بالها والعشر أيام بيضيعوا من السنة صيام هذه التسع أن تصوم من واحد ذي الحجة لتسعة ذي الحجة تصوم التسعة أيام حديث هنيدة بنت خالد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك صيام التسع صمهم وتكثر فيهم من الأعمال الصالحة ولا تغفل ولا تنسى كان نفسي الليلة دي تطول معانا شوية بس معايا هدية ليكم فضيلة الشيخ عبد الله كامل هينشدنا جزء من الميمية اللي فيه وصف الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم كما وعدتكم في اللقاء الماضي ليمتعنا بالحداء ده بنسميه حداء سلفي يعني أغاني بس أغاني مشروعة أغاني حلال اسمعوا بقى غنى حلال تفضل يا شيخ عبد الله جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
يقول رحمه الله تعالى
وصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوم وأقدم ولا تقنع بعيش منغص فما فاز باللذات من ليس يقدم وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يك فيها منزل لك يعلم فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا وحي على السوق الذي فيه يلتقي المحبون ذاك السوق للقوم يعلم وحي على السوق الذي فيه يلتقي المحبون ذاك السوق للقوم يعلم فما شئت خذ منه بلا ثمن له فقد أسلف التجار فيه وأسلموا وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش فاليوم موسم وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش فاليوم موسم وحي على واد هنالك أفيح وتربته من إذفر المسك أعظم منابر من نور هناك وفضة ومن خالص العقيان لا تتقصم وكثبان مسك قد جعلنا مقاعدا لمن دون أصحاب المنابر يعلم لمن دون أصحاب المنابر يعلم فبينهم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم إذا هم بنور ساطع أشرقت له بأقطارها الجنات لا يتوهم تجلى لهم رب السماوات جهرة تجلى لهم رب السماوات جهرة تجلى لهم رب السماوات جهرة فيضحك فوق العرش ثم يكلم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم يسمعون جموعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلموا فبينهم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم إذا هم بنور ساطع أشرقت له بأقطارها الجنات لا يتوهم تجلى لهم رب السماوات جهرة سلام عليكم سلام عليكم يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلمون يقول سلوني يقول سلوني ما اشتهيتم فكل ما تريدون عندي يقول سلوني ما اشتهيتم فكل ما تريدون عندي إنني أنا أرحم فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا فأنت الذي تولي الجميل وترحمه فأنت الذي تولي الجميل وترحمه فأنت الذي تولي الجميل وترحم فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله فالله أكرم فيا بائعا هذا فيا بائعا هذا ببخس معجل كأنك لا تدري بلى سوف تعلموا فيا بائعا هذا ببخس معجل كأنك لا تدري بلى سوف تعلم فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري وإن كنت تدري وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم
اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ألا تحرمنا الفردوس الأعلى اللهم لا تحرمنا الفردوس الأعلى اللهم لا تحرم جمعنا هذا الفردوس الأعلى اللهم لا تحرم شيخنا ولا جمعنا هذا الفردوس الأعلى اللهم إنا نعوذ بك أن نحجب عن رؤية وجهك
اللهم إنا نعوذ بك أن نحجب عن رؤيتك اللهم إنا نعوذ بك أن نحجب عن رؤيتك نعوذ بك أن نحجب عن رؤيتك نعوذ بك أن نحجب عن رؤيتك نتوسل إليك أن تجعلنا من هؤلاء الذين تخاطبهم من فوقهم وتسلم عليهم وتكشف لهم الحجب فيرون وجهك لا تحرمنا رؤية وجهك لا تحرمنا اللهم رؤية وجهك اللهم إنا نقسم إليك أننا نحبك فلا تحرمنا رؤية وجهك نقسم إليك يا رب أننا نحبك والله يا رب إننا نحبك ونحب قربك ونحب مناجاتك ونتلذذ بتلاوة كتابك وإن حالت بيننا وبين قربك الذنوب والمعاصي في الدنيا فنعوذ بك أن تحول بيننا وبينك في الآخرة نعوذ بك أن تحول بيننا وبينك في الآخرة يا رب يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حليم يا حليم يا حليم اللهم انك امرت اليهود والنصارى ان يستغفروك ووعدتهم اذا استغفروك ان تغفر لهم فكيف رحمتك بمن يوحدك اللهم انا نوحدك اللهم لا نعبد غيرك ولا نرجو سواك فلا تحرمنا رؤيه وجهك ولا تحرمنا سماع تسليمك ولا تحرمنا برد عفوك ولا تحرمنا واسع رضوانك أنت ولي ذلك والقادر عليه اللهم اجمعنا بنبيك محمد في الفردوس الأعلى وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين